أكثر من أي وقت مضى عايشينها اليوم بعالم يئن ويقاسي ويتمخض من حروب وأزمات وأوبئة وزلازل ومجاعات وبكثافة عالية جدا طبعا بالتزامن مع كثرة الشر والإثم والخطية والمعاصي فهل نحن عايشين بأواخر الأيام وهل بات مجيء المسيح فعليا قريبا جدا وعلى الأبواب أكثر من أي وقت مضى ومتى يكون انقضاء الدهر تساؤلات كثيرة وحيرة تدور بأذهاننا اليوم حابين بنعمة الرب نجاوب عليها أو على البعض حتى معنا بالاستوديو وضيف الحلقة الدكتور حليم حسب الله دكتور حليم أهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك وفرحانين ومتباركين تكون معنا اليوم ببرنامج نقطة صراحة امين نشكر رب طبعا دكتور حليم هو واعظ ومعلم وكاتب وخادم للإنجيل حول العالم آه، دكتور حليم أنا راح آه، أدخل بالموضوع مباشرة هل نحن عايشين بالأيام الأخيرة؟
انا اعتقد قبل ما اقول الكتاب بيقول ايه رجل الشارع نفسه بيقول احنا في اخر الايام يعني العالم كله نتيجة المحيط الظروف المحيطة به والأحوال التي تحدث في العالم من رديء إلى أرداء ومن سيء إلى أسوأ رجل الشارع بيقول واضح إن إحنا في آخر الأيام صحيح فاحنا في اخر الايام فعلا مش اولها احنا في اخرها وبيختلف الفكر من انسان لانسان طبعا في انسان يقول لك اخر الايام على اساس يوم القيامه قريب لكن كمؤمنين فاهمين ودارسين لكلمه الله يوم و- مجيء المسيح لاختطاف المؤمنين قد صار قريب لأن بعد اختطاف المؤمنين العالم هيدخل في ضيق ملهوش مثيل فاحنا نجاتنا تقترب وهانت وقربنا نوصل لوطننا ونوصل لدار الهنا وبلدنا الحقيقية اللي هي مكان وجود المسيح المستمر آمين طيب آه، آه، دكتور حليم إذا بنحكي لاهوتيا أو كتابيا خلينا أسميها يعني مثلا لما حل الروح القدس بسفر أعمال الرسل أصحاح 2 عدد 17 آه، بطرس الرسول تكلم مك- آه، وقال يكون في الأيام الأخيرة آه، طبعا نبوة يوئيل النبي الأصحاح الثاني اقتبسها إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رأى ويحلم شيوخكم أحلاما وإلى آخره طيب هل يعني البعض يقول آه، أنه الأيام الأخيرة هي من أعمال أصحاح اثنين من آه، حلول الروح القدس وإلى مجيء المسيح الثاني ف- فاللي عاش بزمن الرسل بعد أعمال الرسل أو بعد أعمال الرسل الاثنين بعد حلول الروح القدس واللي عايش اليوم فإحنا كل كلنا عايشين بالأيام الأخيرة ما رأيك؟
ال- الأيام الأخيرة كتعبير يختلف عن كلمة آخر الأيام يعني تلاقي العبارتين موجودين الأيام الأخيرة وآخر الأيام وأنا هذا كان سؤالي آه، ممكن بس أقرأ الآية يعني وفي شيء اسمه الأزمنة الأخيرة لكن هيجي الكلام عنها طبيعي في أثناء الحديث عبرانيين واحد واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه بينما بطرس الثانية ثلاثة ثلاثة عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوة وإلى آخره فشو الفرق ما بين آخر الأيام والأيام الأخيرة ما هو ده اللي أنا كنت عاوز أتكلم عنه بس أنت سبقتني اتفضل.
وذكرت الآيات إني لازم نفرق بين الاتنين كلمنا في الأيام الأخيرة الأيام الأخيرة اللي هي انتهاء زمان العهد القديم كله ومعاملات الله مع إسرائيل من بداية إبراهيم إنجاز التعبير لغاية تجسد المسيح هاي الأيام من الأخيرة ما من لا من مجيء المسيح تجسد المسيح فما بعده اسمه الايام الاخيره كلمنا في الايام الاخيره في ابنه ودي اللي اتكلم عنها الرسول بطرس مقتبسا اياها من نبوه يوئيل فالايام الاخيره لا يقصد بها اطلاقا قرب مجيء المسيح لكن الايام الاخيره يقصد بها ان المسيح جه في توقيت بعد توقيت نهايه العهد القديم يعني جت كلمتين الأيام الأخيرة وآخر الأيام الأيام الأخيرة بدأت من التجسد بمجيء المسيح الأول نعم الأيام الأخيرة في حقبة البشر بدأت من تجسد المسيح الايام الاخيره دي فيها نه- لها نهايه نهايتها اسمها ايه بقى اخر الايام فاخر الايام بقى بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني طب احنا حتى نسويها سهله للاحبه المشاهدين احنا اليوم عايشين باخر الايام احنا في اخر الايام لان الايام الاخيره بدات من الت- مجيء المسيح الاول اوكي يبقى الأيام الأخيرة بدأت بالتجسد مجيء المسيح الأول من عند الآب خرشت لكن آخر الأيام دي هي اللي تسبق مجيء المسيح الثاني يبقى هنا وهنا مرتبطة الاتنين بالمسيح يسوع بس آخر الأيام بقى اللي هتسبق مجيء المسيح بيتكلم عن ليها آخر كمان مم.
ايه الاخر دي الازمنه الصعبه لان في اخر الايام تاتي ازمنه صريحه يعني اواخر الأزمنة الايام الأخيرة.
الاخيره نسميها اواخر الايام اواخر الأخيرة.
الايام اواخر الايام الاخيره تعرف في ازمنه مقسمه الى ازمنه فاحنا نعتبر في الازمنه الاخيره التي تسبق مجيء المسيح او بمعنى اخر اصبح المسيح في مجيئه على الابواب نعم لانه وعدنا انا اتي سريعا ولما يقول انا اتي سريعا ما كذبش علينا لكن الوقت عنده او هو خارج زمن الوقت او خارج الزمن لانه هو ازلي ابدي فسريعا دي ترجع له هو في التوقيت المناسب اللي هيجي فيه فاحنا نعتبر مش في اخر الايام آه، مش في الايام الاخيره احنا في اخر الايام او احنا في الازمنه الصعبه احنا في اخر الايام او الازمنه الصعبه نعم.
طيب انا حاب اسالك عن العلامات يعني ما هي العلامات متى 24 3 مكتوب وفيما هو المسيح جالس على جبل الزيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر فاحنا اليوم حابين نضم صوتنا انا حاب اضم صوتي مع التلاميذ قل لنا ما هي العلامات هي خد بال حضرتك في حاجة مهمة قوي تغيب عن أذهان الكثيرين أن التلاميذ عندما كانوا مع المسيح عندما كان على الأرض في الجسد كانوا شخصيات يهودية مرتبطة بالنبوات العهد القديم نعم.
ومجيء المسيح باعتباره المسيح الذي يملك فأسئلتهم مش مرتبطة بمجيء المسيح لاختطاف الكنيسة لكن مرتبطة بهم باعتبارهم ناس يهود منتظرين الملك وكانوا حاطين في اعتبارهم هم كمان ان يكونوا الحاشية الوزارية حتى انهم اتخانقوا مع بعض من يكون الأعظم أو من يكون رئيس الوزارة صح فتشكيلتهم أو تركيبتهم تركيبة مرتبطة بالعهد القديم ارتباط المسيح بالكنيسة ده سر لم يعرف به بنو البشر هذا السر أعلن واستعلن للرسول بولس عشان كده يقول عرفني بالسر ارتباط المسيح بالكنيسة إن الكنيسة تبقى معاه شريكة في ملكه لما يجوا يختطفها وتكون معاه باعتبارها جسده وباعتبارها عروسه لغاية ما مات المسيح وقام وقبل الصعود التلاميذ كانوا لا زالوا بيسألوا عن نفس الموضوع اللي سألوه في إنجيل متى أعمال أصحاح في أعمال واحد.
الرسل واحد متى يكون ملكك متى رد- ترد الملك إلى إسرائيل نعم عشان كده ما كانش عندهم فكرة لما جه الروح القدس في يوم الخمسين بدأت الأسرار تعلن وابتدى يعلن لنا عن سر أروع وأعظم يسبق ملكه وهو مجيء المسيح هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا بل كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين إذا في كنيسة تختطف أولا ارتباط المسيح بها كان غير معلم لكن أعلن وما هو مرتبط بالكنيسة كان غير معلم لكنه أعلن عشان كده في حاجة اسمها مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة الحقيقة عشان كان مخلص في الكتاب غير مسبوق بعلامات نعم لكن مجيء المسيح ومعاه الكنيسة لتأسيس ملكه ده مسبوق بعلامات اللي هو الظهور اللي الظهور فالعلامات اللي ذكرها الرب في إنجيل متى 24 وخلافه دي كلها تسبق ظهور المسيح بالمجد والقوة ومعاه كنيسته لتأسيس ملكه بس احنا ممكن لكن- نستدل لانه في فارق زمني سبع سنوات لا مش يعني مش عايز أدخل في التفاصيل دي يا لكن اللي هي الضيقه ما العظيمة.
هو يحدث أو ما هو يحدث قبل ظهور المسيح اللي بعد اختطاف المؤمنين بسبع سنين يجتاز العالم في ضيق دلائلها واضحة قوي فإذا كانت دلائل الظهور وضحت أو علامات الظهور وضحت فممكن يبقى إذا نستدل الاختطاف يمكن وشيء.
يكون في أي لحظة حاجة التانية مجيء المسيح لاختطاف المؤمنين رجاء حاضر وليس رجاء مستقبل ملك المسيح رجاء مستقبل لل- للشعب الأرضي ما- ظهور المسيح بالمجد والقوة وتطهير الأرض من المعاصر ودينونة الأحياء ده رجاء مستقبل لكن مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة رجاء حاضر بتعيشه الكنيسة كل يوم في العصر الرسولي كانوا متوقعين مجيء المسيح وقتهم لكن احسبوا أنا ربنا خلاصا كان عاوز يكون كنيسة ولا زال بيكون عشان كده ال- الجيل اللي قبلينا عاشوا منتظرين مجيء المسيح بولس الرسول لما اتكلم عن مجيء المسيح والاختطاف حط نفسه من ضمن الأحياء اللي هيتغيروا مش المؤمنين الراقدين المقامين ده علمني درس إن أنا كمؤمن في العهد الجديد أعيش وضع الانتظار المستمر لمجيء المسيح يمكن يجي حبيبنا اليوم ما هو هذا السؤال آه، دكتور حليم يعني يعني بجوز اكثر موضوعها اليوم بيسبب كونفيوجن و, و ولغط وتخبط للمؤمنين حقيقه هو المجيء الثاني او ال- او علامات نهايه الازمان، يعني مثلا احنا بنقرا مثلا من 2000 سنه بطرس قال آه، او بولس قال تناهى الليل وتقارب النهار، صح؟ يعني م- تناهى يعني تقارب النهار. آه، كانك انت بتحس خلص الليل وراح يجي الفجر راح راح يطلع ال- وبولس لما الايه اللي اقتبستها انه نحن الاحياء الباقين آه الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين آه فهو حط نفسه لكن بولس مات وبطرس مات والمسيح لم ياتي آه نعم. كيف ممكن نفسرها اليوم يعني هاي ما زي ما انا قلت ان مجيء المسيح لاختطاف المؤمنين رجاء حاضر غير مسبوق بعلامات وغير محدد بالزمن عشان نعيش في وضع استعداد مستمر لو قال لنا هيجي في تاريخ محدد ومعين هيحصل مشكلتين المشكله الاولى ان احنا كمؤمنين نعيش على مزاجنا وهوانا ونقول لما تيجي يقرب اليوم يبقى نعيش آه، صح لكن لا يمكن يجي حبيبنا اليوم لازم اعيش في وضع الاستعداد كأناس منتظرين سيدهم متى يرجع يبقى اكون في وضع استعداد سهر متواصل واستيقاظ والمشكله الثانيه اللي تحصل لو الرب قال حدد تاريخ الخطاة يعيشوا على مزاجهم ويقول لك ما لسه بدري صحيح لكن لا كأناس منتظرين لازم تسهروا وتستعدوا عشان كده ما حطش قدامنا زمن معين محدد احنا نيجي كل اللي قاله لنا انا اتي سريعا امتى سريعا سريعاً.
حطها في قاموسك وشوفها فين بقى في يوحنا تل- 14 عدد 3 يقول انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا آه، اتي أيضاً.
ايضا واخذكم الي هل مضى واعد المكان طبعا من خلال موته قيامته صعوده وجلوسه في يمين العظمه دخوله كسابق لاجلنا في بيت الاب اعد المكان هيئنا نحن والمكان اصبح يرحب بينا طب ما دام قال ان مضيت واعددت لكم مكانا اتي وعد المكان يبقى حاجه واحده اتي يبقى اذا هيجي امتى بقى فأي- ها- ما قالش آتي وآخذكم إلي طيب.
بس هنا بقى التأني في قوم بيقولوا إني من يوم رقد الآباء كل شيء باق فبيقول لهم اين إني- اين هو موعد مجيء آه فبيقول لهم دي أناة الله لكم أنتوا يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل.
بل أن يقبل الجميع إلى التوبة احسبوا أناة ربنا خلاصا يعني صبروا أناته لخلاص البشر ما ما هذا كان سؤالي آه، اخ حليم يعني احنا ب... انت حكيت على هاي الجزئيه حديث العليه اللي تفضلت بها بيوحنا 14 طب آه، احنا بنحكي عن عريس وعروس صح فالعريس احب ما على قلبه اليوم انه يجي ياخذ العروس نعم.
فقال انا ذاهب امضي لاعد لكم مكانا حتى حيث اكون انا تكونون انتم طب اذا واحد بيحب وحده ورتب البيت ورتب المكان صح العريس طب يعني ما يجي ياخذ العروس والعروس اللي هم احنا هاليوم مثل ما سمعنا ببدايه البرنامج حروب ومجاعات و... طب واحنا العروس متالمه متغربه خلينا نحكي طب لي- ليش ما يجي حبيبنا اليوم لو كمل العدد لكان جاء من قديم الزمان لكن لسه عدد المؤمنين طبعا لكن مستني زي ما قلت أناة الله خلاصا يصبر يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أن يهلك, أحد.
أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فمنتظروا صبر عشان الناس ترجع يعني وتخلص ممكن اليوم نحكي نقول انه لو انا اقوم بشغلي لو انت تقوم بشغلك ونبشر ونكرز لو كل المؤمنين كان جاء يسوع صح بالظبط بس احنا متباطئين ومتهاونين و يعني كجسد المسيح عشان كده وككنيسه أناته أو طول أناته هي خير وبركة للناس مش ضرر أنا بداية إيماني لما كنت أسمع خادم بيتكلم عن مجيء المسيح لاختطاف كنت أبكي فبيسألوني تبكي ليه؟ أقول لهم يجي يختطف المؤمنين والناس دي كلها تهلك كنت تخيل لما كنت أصلي أقول يا رب تأنى أصبر شوية ما تجيش دلوقتي صح تخيل طب اذا كان انا العاطفه خدتني وخلتني بكيت وبقول له تأنى فكم وكم رب المراحم المحب بلا حدود ألا يتأنى على الناس حتى ترجع لكن لكل تأني وقته هيجي الوقت اللي فيه يختطف ومحسوبة عنده معروف الزمن عنده هيختطف المؤمنين عنده وهيكونوا معاه كل حين ده لا يمنع اننا نعمل حاجتين ان في حاجات اسمها ادله تسبق المجيء اختطاف المؤمنين وعلامات تسبق الظهور هو هذا كان سؤالي ما آه.
الفرق بين العلامات والادله تمام الأدلة لما بتشوف الدليل الشيء ده دليل على إن الموضوع قرب يتم زي زي إيه الأدلة الأدلة زي كلام مباشر تكلم به الوحي كلام مباشر زي آتي وآخذكم ما قالش سآتي ولا سوف آتي لأن المستقبل سوف مستقبل بعيد سآتي مستقبل قريب آتي زمن الحاضر فالرب ما استخدمش سين ولا سوف دليل على أن وضع استعداد مستمر يجي في أي وقت لأنه أعد المكان لما تيجي تقرأ في أعمال واحد لما الرب صعد والتلاميذ شخصين لفوق وهو صاعد ملكين ظهروا للتلاميذ وقالوا لهم ما بالكم شاخصين هكذا إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا إلى السماء سيأتي كما رأيتموه فأكد إن لابد أن يأتي لابد أن يأتي لما تيجي للوحي الروح القدس اللي أوحى بيه تلاقي في أصحاح 13 عدد 11 من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة روميا يقول هذا وأنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم لأن خلاص أنا الآن أقرب مما كان حين أمنا قد تناهى الليل وتقارب وتقارب النهار لما تقرا في الرساله للعبرانيين اصحاح عشرة من عدد 32 وما بعده تلاقي الايه الحلوه دي لانه بعد قليل جدا سياتي الاتي ولا يبطئ.
ولا يبطئ ويؤكد على هذا الرسول بطرس ويقول في الرساله الاولى اصحاح أربعة وعدد سبعة انما نهايه كل شيء قد قد اقتربت.
اقتربت يبقى اذا فتعقلوا.
في كلام والرب ختم الكتاب في سفر الرؤيا بالقول ها انا اتي سريعاً.
سريعا العبارات دي كلها تحطني في وضع استعداد وانتظار مستمر ولا انتظر اي علامات قدامي ككنيسه كمؤمن اني الرب يجي امتى بيقول لي كن وضع استعداد باستمرار ده اسمه الكلام المباشر لكن في دلائل اخرى قال لي لما تشوفها اعرف ان الوقت خلاص فمن ضمن الدلائل مثلا بتكلم عن دليلين مش هقدر الكل لكن بس اقرا د- دليلين موجودين في رسالة الأيام الأخيرة أو رسالة الأيام الأخيرة اللي كتبها الرسول بولس لتيمساوس في الرسالة الأولى وأصحاح أربعة في تيمساوس الأولى يقو- يقول ولكن الروح يقول صريحا مش بيقول أنا بولس أقول لكم صريحا الروح الروح القدس يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تعال بص معايا النهاردة كأسيس وأنا كخادم وإخواتنا الخدام إذا كنت أقول كلام غلط ممكن يتصلوا بيا تعال شوف النهاردة الارتداد عن الكتاب المقدس شكله إيه في كل العالم النهارده حتى في داخل الكنيسه بنحاول نطلع انجيل حسب الذوق بتاعنا وحسب ما يتناسب مع سلوكياتنا الهابطه التعبانه ارتداد عن التعليم الصحيح نكران لاهوت المسيح نكران التثليث والتوحيد نكران كمال عمل المسيح كفايه المسيح في الخلاص ضمان المؤمن او ضمان المسيح للمؤمنين وسلامتهم كل ده النهارده تعليم ضلال يعني التعليم الصحيح دي اللي قلتها العناوين دي النهارده ضدها كلام بيتقال ماذا تقول عن شهود الزور اللي سموا نفسهم شهود يهوى وماذا تقول عن جماعه جوزيف سميث المرمون وماذا ت- تقول عن ال- اللي بيقولوا ال- ال- ال- Jesus Only او يسوع فقط بدع وهرطقات تنتشر بشكل غير عادي يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواح مضله تعاليم شيطان.
وتعاليم شياطين وضمائرهم مكويه مكويه الى اخر الكلام بص الدليل تاني قالوا في الرساله الثانيه الارتداد عن الايمان الدليل الاول هو الارتداد
التحول عن كلمه الانجيل او كلمه الحق يا ابتعاد عنه يرتد قوم عن آه.
الايمان آه.
بص بقى في اصحاح ثلاثة في الرسالة الثانية يقول ايه ولكن اعلم هذا تأكد من صحة ويقينية ما أقول لك أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة أنا أعتقد ما فيش أزمنة أصعب من اللي إحنا فيها حاليا صح.
أزمنة صعبة ليه؟ شوف بقى الأوصاف للناس في الزمن ده منطبقة مية في المية الناس محبين لأنفسهم أعتقد دي مش عايزة شرح واضحة وبنحتك بيها كل يوم نفسك نفسك لا سوى غير نفسك والنهارده بعلموا الشباب في المدارس في الدول المتحضره ان الاستقلاليه بنفسه ما فيش اب ولا ام يفرض عليه سيطره مش ده اللي حصل صحيح، للأسف.
محبين لانفسهم محبين للمال النهارده الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن مادي زمن مادي الفقير منتسب الاقدام كله النهارده بيتبارى عندك كام وانا عندي كام محبين للمال آه، اي عدد آه، اخ حليم تقرا؟
الرسالة الثانية أصحاح ثلاثة ثلاثة والعدد اثنين.
للمشاهدين اثنين عدد عدد اثنين محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين الأولاد شكلهم إيه؟ غير طائعين لوالديهم يا رجل ده أنا واقف في دي غير طائعين لوالدي لوالديهم كنت في زيارة ببيت هنا في وأنا في, في رحلة من رحلات الخدمة في أمريكا انا قلت للراجل قلت له انا فكرتكم بتربوا اولادكم طول اولادكم بربوكم ال- قال حاجه للولد كلمه يعني الولد مسك التليفون وقول له هطلب لك 911 يت- يتشفع في الو... ير... يترجى الولد ان ما يط- يا ابني يا حبيبي قال له ابدا هطلب لك البوليس مين علمه علموه في المدرسه يوم ما ابوك يرفع عينك عليك اطلب البوليس ايه ده علموهم عدم الطاعة علموهم التمرد والعصيان عشان كده الأولاد غير طا... طائعين غير شاكرين اديله قد ما تديله عمره ما يقولك شكرا ده واجب عليك مفيش حاجة اسمها شكرا دانسين بلا حنو بلا رضا سالبين عديم النزاهة شرسين وبعدين يقول غير محبين للصلاح خائنين يا الخيانات مقتحمين متصلفين محبين للذات مش للذات للذات دون محبة الله الله خبر كان النهاردة ها؟ بس دي المشكلة هنا لهم صورة التقوى لكن ينكرون قوتها يتعلموا وما يعيشوش ولا يطيعوا دنس ونجاسة تحت ستار روحانيات مش هو ده اللي عايشينه النهارده فين القداسة التي بدونها لن يسلك لن يرى أحد الرب الله.
الآيات اللي قريتها حضرتك في رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح ثلاثة يأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون وما أكثرهم النهاردة بيستهزئوا بإيه؟ مستهزئين شهوانيين يسلكون حسب سالكين شهوات بحسب أنفسهم شهواتهم.
قائلين أين هو موعد مجيئه يوم ما تتكلم عن مجيء الرب تبقى أنت متخلف النهاردة انتشر هذا الأمر دي كلها دلائل بتقول لي إيه؟ ان إحنا شد عايشين حيلك بأواخر كمؤمن الأيام.
سفرتك قربت صح وهتسافر وتوصل عند الرب يس اما ما تكلم به الرب عن ايام نوح وايام لوط والحروب والضيق والزلازل والاوبئه والمجاعات كلها دي اخبار ال- ال- علامات واضحه لظهور تسبق ظهور المسيح بالمجد والقوه هل هذه الامور اللي تسبق ظهور المسيح بالمجد والقوه موجوده النهارده ولا مش موجوده ايام نوح مجرد كلمه بسيطه ايام نوح فقدت كلمه الله تاثيرها على الضمير صح قعد يوعظ كام سنه 98 سنه الراجل ما في يتكلم غير عائلته فقط فقط دي انا ما بحسبهاش لان لازم يكون عائله الخادم للرب ف ولا واحد النهارده تعالى قال الله واحد قال لك ان بطرس الرسول والتلاميذ وعظوا وعظه 3000 شخص 3000 شخص النهارده بنوعظ 3000 عظه نجيب لك واحد ما اعرفش تجيب كام واخد بال حضرتك ازاي فقدت كلمه الله ادي ادي, أدي حاجه في ايام سو- نوح ه- هاي اللي بتتكلم عليها اخ حليم هاي العلامات دي علامات هاي تسبق العلامات ظهور المسيح اللي ايام نوح واللي يس حاجة تانية كمان بخصوص أيام نوح هقولها لك بصراحة بيسموها boyfriend و girlfriend رأوا بنات الناس حسنات فأخذوا لأنفسهم يا عم ده صداقة وخليهم يعيشوا مع بعض وبعدين يتجوزوا إيه ده؟ إيه الانحطاط دي؟ أيام لوط أكتر حاجة واضحة إيه هي؟ أخرج الرجلين لنعرفهما الزواج المثلي والنهاردة تقنن وماشية الأمور يعني آه، ضد إرادة الله ومشيئته إذا اللي أيام نوح أيام لوط الحروب مستمرة المجاعات أدينا شايفين شكلها الأوبئة دكتور بتنتشر حليم لا, لا, لا ننسى آه انه يعني يعني احنا بنحكي العلامات تحققت وال والادله الاثنين والادله تمت بس لا ننسى انه ايضا يعني احد اللاهوتيين قال مره آه قال احنا بنسمع عن حروب واخبار حروب ومجاعات واوبئه بنسمعها من زمان احنا لكن ال frequency او الترددات العاليه مثل المرأة لما بتروح بتدخل نسميها بالانجليزي ال contractions مخاض.
او المخاض او الطلق لما ال- ال- الطلق بيصير بترددات عاليه ل frequency عالي هذا يعني انه الولاده راح تكون قريبه تمام.
وهذا بنشوفه لاهوتيا حتى على ايام الشعب بالقديم يعني يعني قعدوا سنين هذا عددها لكن لما جت الضربات العشره آه، كانت بوتيره عاليه جدا وصار ال- ال- صار المخاض وصار الولاده لشعب الله فهاليوم بنشوف الوتيره بتزداد يعني كنا قبل ما بين وبين نسمع حرب او بنسمع وباء اليوم بنسمع الحرب الاوكرانيه الروسيه الحرب اللي بتدور الان بالشرق الاوسط واحنا بنسجل الحلقه آه، آه، وباء كورين- آه، كورونا آه، و- ومتحوراته الفاريانتس تبعه آه، بنسمع ال- الزلازل بسوريا واللي بتركيا وبالعراق يعني فلا شك انه العلامات والادله يعني بترددات عاليه جدا وان دل على شيء انه احنا عايشين في اواخر الايام الاخيره احنا في أواخر الأواخر احنا نعتبر في اللحظات الأخيرة التي تسبق مجيء المسيح يعني يمكن ما بنخلص الحلقه و- ويسوع بي اللي يمنع اللي آمين.
يمنع انا عارف يمكن حد من المشاهدين يقول لك الناس دي هي عندها تخلف عقلي صحيح.
يا حبيب قلبي انا عاوز اقول حاجه ان مجيء المسيح ممكن يجي بطريقتين للشخص لما بنتكلم عن مجيء المسيح واختطاف الكنيسه ده اختطاف جماعي او مجيء لاخذ عروسه جماعيه لكن مجيء المسيح لنا كافراد ممكن ياتي في اي وقت مين مننا يضمن يكمل نهاره صح طب ما اي وقت بتنتهي الحياه صحيح يبقى مجيء شخصي طب لو انتهت حياتك هتكون فين صحيح.
يعني لازم احطك في كلمه الايام الاخيره لا ده انا احطك في واقع الواقع ده بيقول انك انت مش هتدوم على الارض يعني يا هو يجي ياخذنا يا احنا بنروح يا له.
احنا نروح له طب لو انتهت حياتك هتكون فين مفيش مفيش مخرج من جهنم للسماء ومفيش مخرج من السماء لجهنم صحيح.
يا هنا يا هنا عشان كده لو انتهت الحياة هتنتهي تروح فين واحد في ال- عايش اللهو حياته في في خداع ما هو محيط حوله قال لك اهدم مخاض أبني أجمع وأقول لنفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة يا أخي ق- استريحي كذب الحياة كلي افرحي آه، اشربي افرحي قال له الله يا غبي اليوم يا غبي وصف حالة على فكرة صح.
صح. مش شتيمة غباء ان الانسان ما يفكرش في ابديته اكبر غباء ان الواحد ما يفكرش بعد ما ينتهي من هنا هو رايح فين مفيش حاجة اسمها زي ما يوديها يوديها واحد من اللي ادعوا الم- الالحاد بيقول انا ملحد وخدوني لزيارته وبيقول لي عاوز يثبت ان الله ما فيش قلت له انا عاوز اختصر الموضوع معاك بكلمتين صغيرين لان انا وقتي غالي فقال لي اتفضل قلت له انا رجل اؤمن بوجود الله ومحبه الله المعلنه في صليب المسيح واؤمن ان الرب يسوع جاي ياخد المؤمنين للسماء الكلام ده اللي انا بقوله لك افترض ان كذب ومش صحيح ومش حقيقي ووهم انا على الاقل عايش سعيد هنا على الارض بهذه الامور عايش مرتاح وسعيد وفرحان وبنام لكن انت ما بتنامش قلق طول حياتك فقال لي بس عايش مخدوع قلت له يا بخت اللي لاقي له خدعه تريحه بس ايه راي حضرتك انا مت وما فيش الله خسرت ايه قال لي عشت مخدوع قلت له خلاص يا اخي انسى الموضوع ده ان انا عشت مخدوع خسرتش حاجه لكن انت لو مت وطلع فيه الله وابديه ومسكك مره رقبتك هتعمل ايه خسر ابدا اقول الصدق في المسيح عارف اللي ب- كان زي الحمل بقي وحش اطلع بره اخرج من بيتي يسكتوا فيه ابدا يمشي دلوقتي طب ليه ما انت كنت راجل ليه خفت وارتبكت لان الابديه الله حطها في قلب الانسان النهارده اقولها للمشاهدين يا حبيب قلبي فكر في ابديتك اما مجيء المسيح للاختطاف مجيء جماعي دي الطريقه اللي احنا مستنيينها ومتوقعينها ولا نرقد كلنا بل كلنا نتغير في لحظه في طرفه عين امين دكتور حليم آه كنا بنتكلم قبل الحلقه انه في 333 آه نبوءه آه من العهد القديم عن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح عن مجيئه آه كل النبوءات التي تخص مجيئه الاول تمت حرفيا وبدقه كل النبوءات آه فهذا يخليني انه اصدق النبوءات اللي آه ت- عن مجيء عن التاني.
مجيئه الثاني نعم. بالعهد القديم ايضا سوف تتم لانه انا شايف تحقيق كل النبوءات صحيح.
عن مجيئه الاول صحيح فحقيقه هو بيشجعنا يعني رساله آه، تشجيع للمؤمن اللي عايشه بهاي الغربه لكن رساله آه، ايضا خلينا نسميها تشجيع للخاطي بس هذا تشجيع آه، تحريط ت- تشجيع انه يتوب إيه، تشجيع تحريط انه للخاطئ ان يعود ويرجع للرب انه يرجع يعني آه بطرس الاولى 4 آه، 27 تحكي وانما نهايه كل شيء كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا بالصلوات ما تعليقك
ده ده تح... تحريط وتحذير في نفس الوقت للخاطي وتشجيع للمؤمن تحريض للخاطي وتحذير ان ما يكونش في غفله ويفاجئ اليوم بغته كالمخاض للحبله فلا ينجون مفيش نجاة بعد ما تنتهي رحلته يا إما هلاك يا إما مع المسيح عشان كده احذر واقبل التحريض إنك تتوب وترجع الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا.
متغاضيا عن أزمنة الجهل لأن فيه يوم عينوا برجل أقاموا من الأموات هيدين المسكونة بالعدل صحيح هيروح منه فين ده بالنسبه للخاطئ بالنسبه للمؤمن لا تشجيع لازم نفوق ونصحى ونقضي وقتنا في الصلاه ساهرين معها بالشكر نهايه كل شيء قد اقتربت اصحوا تعقلوا بالصلوات لازم نصلي وقبل كل شيء لتكن محبتنا بعضنا لبعض شديده اللي متخاصم مع حد يصطلح معاه اللي مزعل مراته يرضى عليها واللي عاوزه تطلب الفلوس لجوزها الله يسامحك سامحيه احنا في ايام اخيره والرب قرب يجي لازم نحب بعض ونكسر في عمل مع عمل الرب نكسر من عمل الرب عالمين ان تعبنا ليس باطلا في الرب نخدم من قوه يمنحها لنا ونتكلم باقوال الله لان احنا حاليا في اللفه الاخيره صحيح احنا بندور اللفه الاخيره والكتاب المقدس يخبرنا انه اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبنا فلا تقسوا قلوبكم فاليوم دعوة من من هذا البرنامج من على منبر برنامج نقطة صراحة آه، واحنا حكينا بكل صراحة وبكل محبة وبكل شفافية وصلاتنا انه مجيء المسيح الثاني ما بيكون يسبب لك خوف وقلق لكن اشواق انه يجي العريس آه، ويحكي بولس وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا وشجعوا بعضكم آه، بعضا أحباء المشاهدين آه، كنا معا في برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم